السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله من أول الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ ندخل في مرحلة جديدة من مراحل رحلة التوبة مراحل دورة التوبة مراحل الوقوف على باب ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يقبلنا يا جماعة هندخل في مرحلة مواجهة النفس مواجهة النفس انت دلوقتي تقدر تواجه نفسك تقدر تقف مع نفسك تقدري تقفي مع نفسك يا جماعة الليلة هنبدأ في مرحلة لحد امتى لحد امتى العاصي لازم يقف مع نفسه وقفة خطيرة درس الليلة درس محوري في السلسلة كلها درس بيتكلم على حساب الخسائر اللي انت خسرتها بسبب المعصية في الحقيقة الخطوة دي لازم تكون في الاول وفي البداية لازم تقفي وتفكري انت خسرت ايه انت خسرت ايه نزيف الخسائر اللي انت قاعد تخسره ده التاجر يا جماعة لو خسر مرة ما بيحبش يخسر تاني ما يقدرش يخسر تاني احنا بنخسر ومستمرين انت خسرت ايه لازم نزيف الخسائر ده توقف درس الليله يا جماعه لو احنا خرجنا منه مستفيدين هيحصل لنا رعب من ان احنا نرجع فتره المعصيه تاني ليه لان النهارده هنحسب مع بعض الخسائر هنحسب مع بعض الفواتير اللي اتسجلت علينا نتيجه المعاصي هنحسب احد الشباب لما وقع في الكليه بتاعته سقط ما رضاش يصوم في رمضان وعمل وعمل ليه بيعمل ايه ومش قادر يربط ما بين المعاصي اللي عملها وما بين اللي بيحصل له زي مريض جاله جرح الجرح بدا يلم شويه بدا يحمر بدا يورم بدا يألمه بدا يجيب صديد وقيح بدا الصديد ينتشر في الجسم بدا الجسم يسخن ويرتجف المريض هيموت لو ما اكتشفوش الميكروب اللي سبب المشكله اهو بالظبط كده احنا قاعدين نبص للمشكله وما بندورش على السبب المجتمع ما بيربطش يا جماعه ما بين اللي احنا بنعمله وما بين اللي بيحصل فينا قلت لكم من عده مرات هنجيب ورقه او كشكول ونكتب معاصينا وذنوبنا النهارده هنجيب ورقه ونكتب الخسائر اللي خسرناها بسبب المعاصي الورقتين لما يتحطوا جنب بعض يا جماعه كل حاجه هتبان كل حاجه هتتعرف مش هنبقى عاملين زي واحد مجرم قتل قتيل كل شويه يستدعوه ويستجوبوه ويحبسوه وهو يقول بيعملوا فيا كده ليه انا مظلوم ليه لا هتعرف اي حاجه بتحصل فيك بتحصل ليه هتعرف لو الدنيا مقفله في وشك مقفله ليه هتعرف لو اللي انت بنفسك فيه مش عارف تجيبه مش عارف ليه هتعرفي لو بترفع ايدك تقول يا رب ولا يستجاب لا يستجاب ليه النهارده يا جماعه خسائر المعصيه النهارده يا جماعه محاوله ايقاف نزيف الخسائر يا اخواني لحد امتى لحد امتى هيسيبك لحد امتى هيحلم عليك لحد امتى هيوريك عبره مش هيخليك عبره لحد امتى هتفضلي تعصيه بنعمه ويحلم عليكي لحد امتى هتفضل تنتهك حرماته ويحلم عليك لحد امتى كل انواع التبرج اللي نهاكي عنها هتعملي تعمليها ولحد امتى كل واحد ربنا حرم عليك تكلميه بتكلميه لحد امتى هيحلم عليك وانت كل واحده حرم عليك انك تنظر ليها بتنظر ليها لحد امتى هيحلم عليك وانت قعدت خمس ساعات كل ليله قدام موقع فاسد وانت كل ليله سهره قدام قناه ضايعه لحد امتى هيحلم على النمر اللي في محمولك والكليبات اللي في كمبيوترك ولحد امتى هيحلم على الشهوات اللي في قلبك يا جماعه اتقوا شر الحليم اذا غضب لحد امتى يا جماعه هنفضل نخسر لحد امتى نزيف الخسائر لحد امتى هنفضل مهددين بكل معصيه عملناها مهددين لحد امتى يا جماعه انا عايزكم تنزلوا المباراه 120 الف متفرج بيتفرجوا على ال11 لعيب هم بيلعبهم وتعملوا حوار مع اللي عامله علم مصر على خدودها وواقفه تهيص وسط الاولاد وتسالوها انت انت ايه قضيتك في الحياه ايه قضيتك في الحياه انت دخلت ثانويه عامه اه ليه لان كل البنات بتتعلم بس كده اه بس كده وبعد كده دخلت الكليه الفلانيه ليه لان انا ده اللي مجموعي جابها يعني بس كده لا لا مفيش اي حاجه غير كده بعد كده اشمعنى اتجوزت فلان ده اللي اتقدم هو في حد لاقي دلوقتي يعني بس كده هو ده عشان هو اللي اتقدم ومعاه شبكه ومراه بس كده وبعد كده اولادك وديتيهم المدرسه الفلانيه ليه اللي كانت جنب بيتنا يعني مفيش اي مقياس اختيار غير كده لا مفيش انا عايزك تسال اللي قاعد جنبها بقى عايزك تسال الشاب اللي ماسك على احمر وقاعد يهيص ويهتف كانه حل كل مشاكل حياته وما عادش غير مشكله ان الفريق ده يكسب في المباراه عايزك تساله انت انت ايه اولوياتك في الحياه ايه اولوياتك في الحياه اولوياتك ايه هيقول لك انا الحاجه الاولانيه ان انا اعرف اكلم فلانه بحاول اكلمها نفسي حد يعرفني عليها ويخليني اتكلم معاها طب واللي بعد كده اللي بعد كده اخلص من الكليه اللي بقالي فيها 10 سنين وبعد كده اجيب بدله شيك وجرافطه شيك وابقى من الشباب الحلوين اللي بيشتغلوا في شركات ب 2000 و3000 جنيه طب وبعد كده وبعد كده اجيب عربيه بقى ايه 4 باي 4 واطير بيها وابقى عندي عربيه وبعد كده اتجوز وربنا فين ودينك فين وتحرير فلسطين فين ووصولك للفردوس الاعلى فين بعد كده انا عايزك ترجع ورا في المدرجات شويه وتسال اللي واقفه في المدرجات واقفه وهي لابسه برنيطه ما انتش عارف هي ولد ولا بنت وتسالها انت متعتك في الحياه ايه متعتي في الحياه ان انا امشي وكل الشباب يبصوا لي وانت ان انا اتفرج على المباراه وفريقي ينتصر وانت المغني اللي بحبه ياخد ياخد احسن البوم السنه دي وانت الفريق بتاعي ياخد واللاعب اللي بحبه ياخد الكره الذهبيه السنه دي وانت متعتك في الست ساعات اللي بتتكلم فيهم في التليفون ربنا يسمعك كلمة كلمة والملك بتاع الشمال بيسجل عليك كلمة كلمة وانت ما انتش داري انا عايزك تيجي شوية بقى وتسأل واحد واقف ودقن وشه بالياتشو وضارب شعره سبايكي وواقف لابس الفانيلا بتاعت الفريق اللي بيشجعه واقف يهتف وتسأله انت انت حبيب قلبي انت هدفك في الحياة ايه ايه اهدافك في الحياة يقول لك اهدافي في الحياة اهدافي في الحياة ان انا اجيب عربية جديدة بقى يا سلام بقى لو عربية ايه يعني مش هقول لك هامر ولا لامبورجيني ولا بي ام اكس اكس اكس ولا الكلام ده لا انا عايز عربية حلوة بس وخلاص وامشي اعمل خمسات واعمل غرز بيها اهدافي في الحياة اهدافي في الحياه ان انا اكلم اللي بحبها خمس ساعات ست ساعات على الشات ولا بعد ما رخصوا المكالمات طول الليل اكلمها بربع جنيه ساعه كامله طول الليل يعني طول الليل كله ب 2 جنيه ولا حاجه اكلمها وشكرا لشركات المحمول اللي رخصت مكالمات الحبيبه طول الليل اكلمها طول الليل ويعني يعني والدها ممكن يصحى من النوم انت بتعملي ايه يا بنتي انا بكلم صاحبتي يا بابا بتكلميها الوقت ليه يا بنتي بنذاكر مع بعض يا بابا طب يا بنتي انا مش شايف مذكرات يعني ما هو احنا بس بن... بنراجع مع بعض طب يا بنتي بتوشوشوا بعض ليه لما انتوا بتذاكروا مع بعض يوه انت خنقتني وامها تصحى انت جبت للبنت عقده نفسيه انت هتقهر البنت انت تحولها لمريضه نفسيه عايزكم بعد كده تلموا ال 120000 متفرج وتسالوهم ال 120000 انتوا مقاييس اختياركم في الحياه ايه يعني انت لو تقدم لك عريس هتقبليه عشان ايه وسامته ولا جماله ولا عربيته ولا دينه وانت هتتقدم لواحده بناء على ايه يا جماعه لحد امتى هيفضل شبابنا كده كده لحد امتى نزيف الخسائر في المجتمع هيفضل كده لحد امتى هنفضل نخسر وما بنقفش لحد امتى هيفضل المجتمع كله مهدد بالانهيار وما بنقفش لحد امتى هيوريك عبره مش هيخليك عبره لحد امتى هيحلم علينا لحد امتى يا جماعه مش هنفوق والكل بيجري الى الله واحنا واقفين مكاننا انا عايز اتكلم النهارده عن خسائر المعصيه لحد امتى هتفضلي تخسري وهتفضل تخسر اول خساره اول خساره بتخسرها من المعصيه انا عايزك تكتب ورايا ورايا انا عايزك تركز معايا في العناصر ديت انا عايزك تعرف ان الخسائر ديت هتتضح قدامك بيها واحده واحده انت بتخسر قد ايه وانت مش حاسس انت بتخسري قد ايه وانت مش حاسه اول خساره بتخسرها يا جماعه مش بعد المعصيه ده اول ما بتبدا المعصيه بتبدا الخساره زي اللي بيمسك سلك الكهرباء عريان مش بيموت بعد نص ساعه ده بيبدا يتكهرب ويتفحم ويتفحم اول ما يبدا يلمس سلك الكهرباء العريان هو بالظبط كده يا اخواني المعصيه دي اخطر شيء على وجه الارض كلها اخطر اخطر من اخطر مفاعل نووي مهدد بالانفجار لو دخلت المفاعل النووي امن من انك تعصي ربنا يا جماعه المعصيه دي اخطر من اخطر غابه مليانه وحوش لو دخلت قفص مع اسد لوحدك امن من انك تعصي ربنا انك تبني بيت على فوهه بركان مهدد بالانفجار امن من انك تعصي ربنا انك تعومي في اعمق نقطه في محيط من المحيطات عمقها 20 كيلومتر امن من انك تعصي ربنا يا جماعه يا اخوانا يا جماعه العصر ده اخطر من اي مفاعل نووي في المجتمع اللي هو عايش فيه العاصيه المعصيه دي اخطر شيء موجوده في المجتمع اللي احنا فيه ربنا بيقول على معصيه الربا فاذنوا بحرب من الله لو امريكا الوقت اعلنت الحرب علينا وبوارج وطيارات هنترعب طب ربنا اعلن الحرب على المجتمع اللي بيتعامل بالبنوك كل بنك في المجتمع اخطر اكتر من قوه قنابل امريكا النوويه كلها كل واحد بيسلف بالربا في المجتمع اكتر من كل الاف 16 اللي في العالم كله يا جماعه يا جماعه لو مجموعه من الشباب نزلوا على السد العالي قعدوا يتكسروا فيه بالفؤوس الناس كلها تترعب والامن القومي والامن العام والدنيا هتتقلب ليه هيضيعونا هم الشباب الوقت اي شله قاعده في مصيف بتعصي ربنا اي شله بنات قاعده الوقت بتعصي ربنا اي موقع فاسد الوقت بيعصى عليه ربنا اخطر من مجموعه شباب ينزلوا يهدوا في السد العالي عايزين نعرف يا جماعه ان غضب رب البشر اخطر من اي خطر ولا غضب من البشر عايزين نعرف يا جماعه احنا مهددين قد ايه الخسائر بتبدا من اول ما تبدا تعصي ربنا الخسائر يا جماعه الخسائر مش بس خسائر خاصه ده في خسائر عامه يعني ايه خسائر عامه يعني المجتمع كله بيبقى مهدد بسبب عاصي واحد سيدنا موسى في جيش من 40000 واحد اتمنع عنهم المطر بسبب واحد عاصي وسطهم يعني ايه يعني عاصي منع المطر عن دوله انا عايز اقول لكم العاصي ده مرعب قد ايه عايز اقول لكم يا جماعه عشان كده يوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه اخوه كان عاصي لله يوم في الدنيا كان بيحبه وياكل معاه في الاخره لما شاف حقيقه العاصي العاصي وعرف خطورة العاصي بقى بيفر يفر دي كلمة واحد بيجري من أسد واحد بيجري من وحش من الوحوش مرعوب عرف العاصي ده خطر قد إيه يا جماعة يا جماعة خسائر المجتمع كله بسبب عاصي واحد دولة كاملة اتمنع عنها المطر بسبب عاصي واحد كليب واحد يمنع عن جمهورية مصر العربية كلها المطر نادي واحد يمنع عن مصر كلها الرزق متبرجه واحده تمنع عن نص بنات مصر الجواز ديلر مخدرات واحد يمنع عن مدينته كلها اي خير ولا اي رزق يا جماعه مغني واحد يمنع عن الوطن العربي كله الخير والتالف يا جماعه الموضوع خطر جدا المجتمع كله بيتعاقب لا ده مش بس كده ده في خسائر للي شاف المعصيه او شافت المعصيه وسكتت احدى الاخوات كانت في درس من الدروس النسائيه والداعيه اتكلمت عن اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه خاصة ان لو شفت المعصية واسكت اللي هيتعاقب انت واللي عصيت ساعتها يا اخواني البنت روحت بلدها وكانت بلد بينها وبين المنصورة مسافة فما لقتش غير كرسي واحد بس في الميكروباص لسه ما اتملاش الكرسي اللي هو جنب السواق جنب الشباك واللي بينها وبين السواق راجل كبير وقور كده شكله ملتزم ركبت البنت طلعوا في الطريق فوجئت ان السواق حاطط المصحف بتاع العربية المصحف الورق مقطع وحاطط بطاقته وصوره وحاجاته وسط ورق المصحف وعامل كاتب على المصحف حسابات ارقام الحاجة اللي, اللي ينساها يف... الخايف ينساها يفتكرها يكتبها على المصحف المصحف شكله فظيع فالراجل قال للسواق قال له حرام عليك يا ابني ده كتاب ربنا قال له يا حاج نعمل ايه والدنيا والاحوال يا ابني ده كلام ربنا ازاي تعمل في كده قال له يا عم الحاج دماغك بقى دماغك بالاسلوب اللي ممكن يكلمه بيه قال له يا ابني حرام عليك كلام ربنا يتعمل فيه كده ازاي شيل الورق ده من المصحف واحفظ حرمه كلام ربنا قال له يا عم الحاج احنا ماشيين على طريق وارحمنا بقى عشان نعرف نوصل بالسلامه ان شاء الله الراجل بيكلمه الراجل عايز يغيظه يعمل ايه قام مطلع قام مطلع شويه لب وحاططهم على المصحف وقعد يقزقز بيهم البنت افتكرت الكلام اللي سمعته في الدرس بدات تكلم السائق تقول له حرام عليك وبدات تنكر عليه والناس كلها في الميكروباص ساكته كل الناس عايزه توصل وخلاص كلام ربنا بيمتحن قدامها مش على ايد جندي من جنود امريكا في جوانتنامو ولا على ايد بتوع هولندا في حرق المصحف لا ده على ايد واحد مسلم او بيزعم انه مسلم الراجل اتنرفز قام مطلع كيس اللب كله وحطه على المصحف وقعد يقزقز وقال له قزقز يا عم الحاج قزقز يا عم الحاج البنت بتقول واحد وراهم قبل ما يوصلوا البلد ب 6 كيلو اتصل باهله وقال لهم يلا سخنوا الاكل انا بيني وبينكم 6 كيلو بتقول سبحان الله بعدها على طول كاوتشه من كاوتشات العربيه فرقعت في الطريق العربيه قعدت تيجي يمين وشمال وقامت داخله في عمود دخلت في العمود بتقول ما درتش بنفسي صحيت بعد فتره كنت اول واحده صحيت في العربيه لقيت انا والحاج اللي جنبي يعني بفضل الله اصاباتهم خفيفه السواق طبعا العربيه اتفشفشت العربيه اتحطمت المكان اللي دخل فيه من العمود السواق يا جماعه ده عاش ولا مات ده اتحطم الراجل اللي كان بيقول لسه 6 كيلو سخنوا الاكل مات سبحان الله الناس اللي سكتت الناس اللي سكتت حصل لها ايه الناس اللي سكتت يبقى خسائر المعصيه على المجتمع وعلى كل واحد شاف المعصيه وسكت وما رضاش يتكلم خسائر المعصيه يا جماعه على الكره الارضيه كلها لها ظهر الفساد في البر والبحر في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اطول نهر في العالم كله في بلدنا وما فيش كوبايه ميه نعرف نشربها الا بفلتر ب 1000 جنيه و2000 جنيه ظهر الفساد في البر والبحر كل شويه بطلوا لحمه ليه الحمى القلعيه بطلوا لحمه ليه انف... بطلوا لحمه ليه جنون البقر بطلوا سمك ليه الميه ملوثه بطلوا فراخ ليه انفلونزا الخنازير الهواء ماله مسمم وبيجيب سرطان العلب الاكل المحفوظ ماله المواد الحافظه بتجيب سرطان الميه الحقه بتجيب فشل كلوي ظهر الفساد في الميه والهواء بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في اللحوم والاكل بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في كل حاجه بما كسبت ايدي الناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لنذيقنهم من الابولا والفيروسات والايدز من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر بتاع يوم القيامه لعلهم يرجعون لنذيقنهم من زلزال القاهره الاول والثاني من البراكين من تسونامي من تغير الطقس من الحر من البطاله من العنوسه من الفساد ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون فاكرين بومبي يا جماعه حد منكم اتفرج عن حلقه من الحلقات عن بومبي بومبي بلد كان كلها زنا وفواحش وخمور لغايه الوقت جثثهم واحد واحد محفوظه بالشكل اللي ماتوا عليه البلد ديت بعض الناس بيقولوا دي قرى قوم لوط البلد دي يا جماعه كانوا بيفعلوا الفواحش في يوم من ايام حفلاتهم الفاجره الصور الجنسيه كانت مرسومه على جدران المباني في الشوارع ربنا يقفل لبركان من البراكين يثور يطلع غازات سامه يسممهم يموتهم مشلولين الاول بعد كده يشيلهم من غير ما يموتوا بعد كده الحمم تنفجر تشويهم بعد كده التراب الذري يترصب في اجسامهم كل واحد يموت على الحاله يتصلب على الحاله اللي مات عليها اللي بيزني منظر جثته لغايه الوقت وهو بيزني اللي كان بيفعل فعل قوم لوط منظره لغايه الوقت وهو بيفعله اللي كان بيشرب خمره منظره لغايه الوقت وهو لسه بيشرب اللي كان بياكل منظره وهو بياكل حته الكيكه في بقه ربنا خلد منظرهم على سوء الخاتمه والعياذ بالله خسائر المعصيه يا جماعه خسائر على الدنيا كلها وعلى كل واحد شافه سكت خسائر المعصيه من خسائر المعصيه في حاجه اسمها الخسائر الماديه يعني ايه الخسائر الماديه ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ده اثر من الاثار اثر ثابت اثر ثابت معناه لا يمكن ان يجادل في حد انت عارفه كم رزق كان جاي لك واتحرمت منه معصيتي انت عارفه يا متبرجه كم عريس تتمنى اي واحده كان جاي لبيتكم وربنا اللي صرفه بمعصيه منك انت عارف يا شاب كم وظيفه كانت جايه لك وربنا صرفها بمعصيك انت عارف كم فرج كان متنزل وصرف بمعصيك انتوا عارفين يا جماعه قد ايه اتحرمتوا من ارزاق وقد ايه اتحرمنا من ارزاق بسبب معاصينا يا جماعه ده اجابه الدعاء رزق تتحرم منه بمعصيك حب الناس رزق تتحرم منه بمعصيك يا اخواني البنت اللي نفسك تتجوزها رزق تتحرم منها بمعصيك خسائر ماديه وخسائر نفسيه الخسائر النفسيه زي ده نوع ثاني من الخسائر احد الاخوه اللي كنا يعني بفضل الله التزموا فبقول له انا خايف انك ترجع تاني قال لي لا يمكن ارجع قلت له ليه قال لي كل ما افتكر حالتي النفسيه ايام المعصيه لا يمكن ارجع للايام دي تاني لا يمكن ارجع للعذاب ده تاني المعصيه حولتك مريضه نفسيه بس انت مش عايزه تعترفي المعصيه حولتك مريض نفسي المعصيه حولتك سندروم من الامراض النفسيه مجموعه امراض نفسيه مريض بمرض الاكتئاب لان نفسك بتصرخ وتستغيث بتقول لك غذاء الروح فين انت قاعد تغذي الجسم وسايب الروح مريض بمرض سعار الشهوات قال لا طب ما انت جوه المعاصي لا ياما هتشوف معاصي مش هتقدر تنالها مريض بمرض تأنيب الضمير لان جواك خير يجي الشاب بعد العذاب ده يقول لك طب انا انا اسيب ليه ايه البديل يا ابني البديل عن ايه ده انت متعذب ده انت تعيس ده انت غلبان ده انت مريض نفسي يا ابني مريض نفسي الخسائر النفسيه بسبب المعصيه كتير انا بفتح لك بس انت هتملى انت الخانات ديت ده ده ده ده, ده الواجب بقى المنزلي انت هتبني انت الخناقات دي خسائر ماديه خسائر نفسيه خسائر في نعم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه يا جماعه قد ايه نعم من ربنا يا جماعه اعوذ بك من زوال نعمتك كام نعمه في حياتك راحت بسبب معصيه ما تعرفيش واحد مغني ربنا انتقم منه في صوته بسبب معصيه ما تعرفيش واحد ما تعرفيش ممثله سندريلا جميله وشكلها تشوه وقعدت بره معذبه هتنزل البلد ازاي والمعجبين لما يشوفوا شكلها بعد التشوه وبعد المنظر الفظيع اللي بقت فيه في الاخر انتحرت من كتر ما ابتليت في جمالها وشكلها اللي كان كل ثروتها في الحياه وكل قيمتها في الحياه المقرئ اللي يطلب فلوس لازم قبل ما يدخل يقرا ولا يطلب فلوس قبل ما يدخل ي- يدي حلقه للناس ولا دين للناس خاف احسن ربنا ينتقم منك في صوتك ولا في دينك ولا يا جماعه المعصيه شامله يا اخوانا شامله احد الشباب كان من شباب Star Academy المعروفين وكان بينافس على تصفيات Star Academy لغايه وقت قريب جدا وكان كل شويه يشوف ان هو راكب عربيه وبينزل تحت عربيه وبيموت لدرجه ان بتسجل له وهو بيحكي الحلم ده هو اللي اتكرر سبحان الله يجي وعلى الطريق الدائري يتحقق الحلم اللي شافه وهو كان بيصفي في تصفيات Star Academy ويموت ويموت وكل مواهبه اللي سخرها ل Star Academy مش لربنا تروح في لحظه ممكن ربنا ياخد كل حاجه في لحظه كل مواهبك جمالك اللي اللي اللي بتفتني بيه فصاحتك وزرازنتك وانت بتتكلم مع البنات و- وبتجذب قلوبهم برزنت كل ده ممكن يتاخد في لحظه مواهبك فلوسك كل حاجه ممكن تروح في لحظه خاف احسن نعم ربنا اللي انت بتعصي بيها تروح خسائر في نعم الله خسائر يا جماعه في علاقتك بالله ده مش خسائر في علاقتك بوزير كنت تتصل بيه بمكالمه يخلص لك اللي انت عايزه ده خسائر في علاقتك بملك الملوك ازاي تحتمل يا جماعه ده بيقولوا معرفه الناس كنوز امال معرفه الله ايه يا جماعه ازاي علاقتك بالله هددتها بالمعاصي اللي انت بتعملها عادت علاقتك بالله مش العلاقه الطبيعيه بين العبد وربه العلاقه العظيمه الرهيبه الرهيبه الجليله العلاقه دي ما عادتش علاقتك بربنا انت بتفتكر ربنا انت بتفتكر ربنا احد اخواننا كان قاعد مع واحد يعني وكان يعني بيشرب خمره ويعني ربنا ي- ربنا يعافيه ويعافينا جميعا فالراجل بيقول له انت بتنام ازاي للاخ فبيقول له انا بقعد اذكر ربنا لحد ما انام قال له الراجل استغرب جدا يعني هو الراجل يجي ينام كل المعاصي تركب عليه والالم النفسي بتاعه يتحطم نفسيا به سبحان الله يا جماعه خسائر المعصيه مش في علاقتك بالله خسائر المعصيه كمان في علاقتك بالناس وعلاقتك بالناس ازاي المعصيه ربنا بيلقي بيها على العاصي بغض في قلوب الناس طب ويعني ايه ده يعني انت ممكن يكون اهم ناس تتمنى في حياتك انهم يحبوك يكرهوك بسبب معصيك مدير الشغل ربنا يقلبه عليك دكتور الماده ربنا يقلبه عليكي ال- ال- جوزك ربنا يقلبه عليك بمعصيك مراتك ربنا يكرهها فيك بمعصيك اولادك ربنا يقلبهم عليك بمعاصيك سبحان الله يبقى اكتر ناس تتمنى في الدنيا انهم يحبوك يكرهوك اصحابك يسلموا عليك ولما تمشي يتريقوا عليك بمعاصيك وانت عارف ومتعذب ليه لانك انت ما اصلحتش ما بينك وبين ربنا ففسد ما بينك وما بين المخلوق يا جماعه خسائر المعصيه في الاخره خسائر المعصيه في الاخره موضوع خطير ورهيب موضوع فظيع يا جماعه خسائر المض... المعصيه تشديد لالم خروج الروح المعصيه تشديد لضمه القبر المعصيه فزع عند البعث المعصيه ظلمات على الصراط المعصيه خزي ساعه العرض على الله المعصيه اهوال وحسرات وزفرات في جهنم المعصيه سقوط من على الصراط المعصيه رعب وهلع ساعه وزن الاعمال لما تضع السيئات في الكفه الشمال المعصيه يا جماعه انا عايز اجيب لكم من القران الايات اللي بتصور اللي ماتوا وهم بيعصوا ربنا اللي الموت جالهم وهم على معصيه ربنا بيقول لك ولو ترى اذ الظالمون وهو ظالم في غمرات الموت غمرات ده منظر واحد مغموس جوه اعماق الميه وهو فجاه بيموت يلاقي نفسه بي بي بيلاقي الم الغرق انا ما بغرقش انا في بحر لا انت كنت غرقان انت كنت غرقان في دوامه المعاصي بس كنت متخدر ما كنتش داري النهارده هتدوق الم الغرق اللي انت اللي انت كنت عايش فيه بس ما كنتش داري بيه شوف ربنا بيوصف واحد المعصيه جات له عند الموت الموت جاله وهو بيعصي ربنا ربنا بيقول ايه ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت مفيش واحد هيتفات مفيش واحد هيتفات ولا دقيقه واحده ويتاجل مفيش معصيه واحده مش هتسجل وهتتفات اذ فزعوا ليه عارفين يا جماعه لما يكون واحد مجموعه بتشرب مخدرات في شقه وفجاه يسمعوا سرينه البوليس يتفزعوا كل واحد يجري من جهه هو واحد راكب العربيه بتاعته ومعاه شله سوق ومعاه بنت ولا بنات ومعاه مخدرات مجهزها وممكن معاه خمور ومشغل اغاني وهو ماشي بيمني نفسه بليله سعيده فجاه يجي ملك الموت فزعه مفيش فزع بعد كده ده اتقبض عليه للاخره مفيش فزع بعد كده شوف ربنا يصور لك مشهد واحد مات على معصيه يقول لك والتفت الساق بالساق يعني ادي ساق وادي ساق يجوا في بعض كده ده مشهد ايه ده مشهد واحد ماشي في طريق معصيه المعصيه فجاه لقى حمله هتقبض عليه عايز يلف ويرجع هيرجع ازاي التفت الساق بالساق الساق عايزه تلف ما عادش ينفع تلف لا عاد عارف يطلع قدام ولا يرجع ورا فالايه اللي بعدها الى ربك يومئذ المساق المشهد الاولاني وهو بيحاول يلف ويرجع يصلح المشهد الثاني وهو متساق ومقبوض عليه وما عادش بايده اي شيء يا جماعه خسائر الاخ الاخره خسائر ماديه خسائر نفسيه خسائر في نعم ربنا خسائر اخرويه خسائر في صلتك بالله خسائر في صلتك بالمخلوق خسائر ممكن عدم حجابك اللي انت بتسترضي بيه جوزك هو السبب في كره جوزك ليكي ونظره لغيرك لو لبست الحجاب والنقاب ربنا يرضي عنك وربنا يحببه فيكي سبحان الله العظيم مفيش في المعصيه منافع خسائر عامه المجتمع كله بيتدمر بسببها يا ابني انت كل ساعه بتعدي عليك في المعصيه خساره فادحه اسمعوا الخساره ديت الخساره اللي تقطع القلب ده اهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم أو ليس تمر بابن آدم ساعة لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة يا نهار أبيض ساعة امال اللي ضيع عمره كله يعمل ايه امال اللي مضيعه عمرها في الغفله تعمل ايه اذا كانت ساعه بتعمل كده امال اللي مضيع عمره في الغفله يعمل ايه ليس يتحسر على شيء الا على ساعه مرت لم يذكر الله تعالى فيها مش هيتحسر على شهوه راحت ولا على واحده كان نفسه يكلمها وما كلمهاش ولا على قناه كان نفسه يتفرج عليها وما اتفرجش ولا على متعه ولا ع- هيتحسر على كل ساعه عصى فيها لا ما قطعش فيها امال لو عصى ربنا فيها يعني انت مستنيك في كل يوم كل يوم بس خسائر ضيعت بدون طاعة ربنا 24 حسرة ده غير المعصية اللي انت عملتها فيه يا اخواني ده قضية خطيرة جدا قضية رهيبة يا جماعة قضية خسائر المعصية انا عايز اكلمك عن خسائر معصية واحدة بس من المعاصي خسائر معصية واحدة بس من المعاصي يعني ايه؟ يعني مش هكلمك عن خسائر واحد عاش حياته يعصي ربنا لا واحد عصى معصية واحدة ادم ادم خسر الجنة شوف كام الف سنة بسبب معصية ابليس خسر رحمة ربنا للابد بسبب معصية والعياذ بالله معصية واحدة يا جماعة معصية انت مستهين بمعصية مستهينة بذنب كان في شاب وهو يعني في مكان ما بص الفتاة عجبه شكلها قوي هي بصت له عجبها هذا الشاب الاتنين بدأوا يعرفوا بعض الاتنين حبوا بعض والبداية كانت ايه خد بالك نظرة نظرة ولكن لما اتعرفوا على بعض طلع هو مسلم وهي مسلمة هو مش مسلم طب يعملوا ايه في المشكلة ديت علاقة الحب احتدمت لازم نتجوز كله رفض طب كل حد مننا يغير دينه ما ينفعش حد منهم يغير دينه طب نعمل ايه الدنيا واقفة قدامنا واهلنا واقفين قدامنا نعمل ايه ننتحر احنا الاتنين في لحظة واحدة انت في بلدك وانا في قريتي وفي نفس اللحظة رحنا تطلع للسماء نتجوز في السماء يا سلام يا سلام على الرومانسية اللي تودي في 60 داهية دي يا سلام يا جماعة وفي نفس اللحظة خدوا الاتنين هما الاتنين نفس السم عشان ينتحروا ويلتقوا في السماء قصة واقعية وتموت هذه الفتاة اللي كانت مسلمة تموت منتحرة تموت على هذا الذنب الكفري والعياذ بالله هم يلحقوه وينقذوه وتموت هذه الفتاة على هذا الذنب الكفر والعياذ بالله يعني معصية قلبت بردة معصية بس عدم غض البصر قلبت بالكفر والعياذ بالله يعني المعصية خسائرها رهيبة ده معصية واحدة يا جماعة يا جماعة انتوا مستهينين بمعصية يا اخواني احنا احنا ما عدناش عارفين يعني ايه معصية ودي اكبر مصيبة عندنا ان الناس اكبر من ان احنا عدنا بنعصي ربنا ان المجتمع عاد بيمشي في الغلط وهو مش خايف بيمشي في الغلط وهو مش خايف مش عارف يعني ايه معصية ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير لا يعني تخيل طعن بحديد في الرأس خير له من أن يمس امرأة لا تحل له يعني أنه يمسك إيدها يسلم عليها بشهوة بس ده عقوبتها يا إخواني ده مرة واحدة عمل كده يا جماعة المعصية دي شيء خطير لازم نعرف العصر ده خطر على المجتمع قد إيه وخطر على الدنيا قد إيه لازم نعرف المعصية خطر علينا قد إيه لازم نعرف يا جماعة لحد إمتى هتعيش مهدد بكل معصية عملتها لحد إمتى هتفضل هتفضلي تخسري لحد امتى هيفضل نزيف الخسائر مستمر ده في خسائر تانية في خسائر لا تعوض لا تعوض يعني تحليلها تعوض خسائر مصيبة من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة يعني ايه يعني لو مات وهو ما تابش من شرب الخمر ما فيش حتى لو دخل الجنة مش يتعذب شوية بالذنب ده وبعد كده يدخل الجنة يتنعم بكل حاجة لا حتى لو دخل الجنة ممنوع يشرب خمر انتهت من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة حتى لو مات وما تابش من لبس الحرير خلاص مهما تعذب برضه هيدخل الجنة من غير ما يلبس حرير فيها يشوف انهار الخمر بتتدفق ممنوع ان هو يشرب منها يعني ايه يا جماعة يعني يا جماعة الموضوع في خسائر مش هتتعوض لو ما تبتش من هذه المعاصي في الدنيا انت بتحرم نفسك من بدائلها في الجنة لان البديل هو الجنة في خسائر في دينك خسائر في قلبك ازاي انت تعرف ان كل معصية بتعصيها بتنكت فيها نكتة سوداء على القلب على القلب على قلبك على قلبي ازاي كل معصية ازاي يعني الوقت انت انت بتشرب سجاير اه بتشرب في اليوم كام هقول لك يا عم خمس سجاير ماشي خمس سجاير انا بشوف الناس كلها بتفطر على السجاير مش عارف ليه خمس سجاير السجارة ب 10 انفاس يبقى 50 نفس ب 50 نكتة سوداء ها 50 نكتة سوداء عارفين يا جماعة في خمس سنين ب 50000 نكتة سوداء من معصية واحدة طب امال بقى اللي بيطلق بصره في الحرام في الشارع لا ده لو بص بس خمس بصات في اليوم خمس بصات في اليوم يعني خمس نكت سودة ده ده يا جماعة لو حسبناها بعد خمس سنين ب 10000 نكتة سودة على قلبه طب امال لما يتفرج على التلفزيون خمس دقايق بس ب 50 لقطة حرام بس 50 احسبهم في خمس سنين يبقى ب 100000 نكتة سودة يعني ملايين النكات السوداء يعني قلبك بقى فحمة والفحم ملوش مكان غير جهنم يعني لازم تتوبي يعني لازم تفوق خسائر قلبية فادحة خسائر قلبك قلبك قبل المعصية المعصية غير بعد المعصية خسائر يا جماعة حتى عند الموت إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ذنوب والشيطان وقعهم أحوج ما كانوا للثبات خافي أحسن في لحظة ضعفك أنت دلوقتي قوية ومش قادرة تواجه شهواتك أمال عند موتك وأنت في أضعف حالاتك هتواجهها إزاي خاف إن الشيطان في اللحظة دي يخليك تستزل بسبب معصية عملتها يا ترى يا جماعة كل جارحة الواحد عصى ربنا بيها يا ترى يا جماعة والروح بتخرج منها هيبقى ألم خروج الروح منها قد إيه اللي عاش عينيه هيئه ارصاد يا ترى خروج الروح من عينيه المه قد ايه اللي سمع كل مغ... اغاني الدنيا خروج الروح من ودانه المه ايه اللي اختابت ونمت واختابت ونمت واختابت ونمت قلق الم خروج الروح من لسانها ايه اللي اتمنى الحرام وعاش يتمنى الحرام الم خروج الروح من قلبه شكله ايه اللي كل حرام الم خروج الروح من بطنه شكله ايه اللي مشي وتمشى مع دي ومع دي وهي الم خروج الروح من رجليه شكله ايه يا جماعة اللي وقع اللي وقع في الكبائر والموبقات ألم خروج الروح من كل عضو من أعضائه اللي عصب يا ربنا شكله ايه اطلع يا ابني اطلع من شبكة العنكبوت اللي انت فيها اطلع يا بنتي اطلع من شبكة العنكبوت الشهوات اهل الباطل عملوا شبكة عنكبوت للشباب شبكة كلها شهوات طب اللي هيقع في شبكة العنكبوت هيحصل له ايه انا منظر من المناظر يعني يعني يعني منظر من المناظر اللي ممكن تشوفها لما تروح تتدبر في بعض المناطق الخلوية عنكبوت بس في عنكبوتات كبيرة في عنكبوتات خطيرة جدا يا جماعة جدا عنكبوت ناتج الشبكة بتاعته فجت حشرة يعني يعني لا اذكر بقى ان كانت نحلة ولا ولا ولا ايه جت حشره ووقعت في الشبكه دهيت منظر العنكبوت وهو بي بيلتقم الحشره ما تعرفش اللي دخلت فين ايه الجزء اللي من جسمه اللي بلعها جواه في لحظه واحده منظر رهيب اللي هيقع في شبكه العنكبوت مستني ايه مستني ان يحصل له ايه مستني متوقع ايه اطلع يا ابني من شبكه العنكبوت في صوره اسمها صوره العنكبوت في القران عن شبكات العنكبوت اللي بتستنى كل واحد يدخل في طريق ربنا ازاي ينجو منها شبكات العنكبوت ما بتتكونش غير في الاماكن المهجوره اوعي قلبك يبقى بيت مهجور مفيش فيه قران اوعي حياتك تبقى خراب مفيش فيها دين ولا صحبه صالحه اخواني في الله اخواني في الله خسائر المعصيه خسائر المعصيه عند الموت خسائر المعصيه في الدنيا كلها خسائر رهيبه رهيبه لازم نقف مع نفسنا واقفه انا كلمتك عن خسائر كتير خسائر ماديه خسائر نفسيه خسائر في علاقتك بالله خسائر بعلاقتك بالمخلوق خسائر في نعم ربنا اللي بتزول بسبب المعاصي خسائر يا جماعه نفسيه في قلوبنا خسائر يا اخواننا اخرويه مستنيانا والعياذ بالله خسائر عند الموت خسائر في قلبك وفي دينك خسائر عامة في الدنيا كلها والمجتمع كله بسبب العاصي الع... المعصية الواحدة زلزال المعصية دي بركان المعصية دي يا جماعة احنا اخترنا بحلم ربنا ما خدناش بالنا اصلا المعصية ديت ممكن تعمل ايه ما احناش فاهمين ان المعصية ديت ممكن يتخسف بها الارض واللي عليها حفلة واحدة حفلة واحدة ممكن يتخسف بها اهل الارض كلهم حفلة واحدة ومسكوت عليها قناة فاسدة واحدة ممكن يتمسخ بها اهل الارض كلهم خسائر خسائر في كل ساعة من حياتك هتتحسر عليها يوم القيامة غير خسائر لسه كتير لسه كتير عايزين نتكلم عنها يا جماعة لحد امتى لحد امتى هيوريك عبره مش هيخليك عبره لحد امتى هيحلم عليكي لحد امتى شهوات قلبك هيحلم عليها لحد امتى نزيف الخسائر هيفضل مستمر انا عايزك انا عايزك انا عايزكم تجيبوا كل المعاصي اللي في حياتكم انا عايزك تجيب الكمبيوتر بتاعك على المحمول بتاعك على الصور اللي عندك على الالبومات على الشرايط على علبة السجاير ولا علب السجاير على كل المعاصي على هدومك المتبرجة على مكياجك على الصور اللي في شنط في, في محفظتك في شنطتك على على تجيب كل ده وتحطه قدامك وتكلمهم تقول لهم انا جي انا انا, أنا لجأت ليكوا عشان عايز سعيد انا ما خدتش من وراكم غير التعاسه انا لجأت ليكوا عشان ارتاح انا ما خدتش من وراكم غير العذاب قطعته بيني وبين ربي ومولاي وحبيبي عيشتوني مهدد عيشتوني مهدد في حياتي مهدد يا ترى الضرب هتجيني منين مهدد ان اموت على سوء خاتمه مهدد بعذاب الاخره مهدد بانتقام ربنا حاسس ان ربنا مش معايا حاسس ان ربنا ما عادش بيسمعني والعياذ بالله انا كسبت منكم ايه انتوا خلتوني اخسر كل حاجه خلتوني اخسر واه بقى لو شاب من شباب المخدرات دول الخسائر بتاعتهم فظيعه يخسر مراته ويخسر ابوه ويخسر الدنيا ويتحطم صحته ويتحطم كل لذه في حياته وتنتهي حياته وتتدمر خسائر يا رب خسائر رهيبه يا اخواني خسائر اللي واقعين في معاصي الحب خسائر اللي, اللي اصبحوا مدمنين مواقع قذرة مدمرين حياتهم مدمرة يا عيني حياتهم ضيعة يا عيني ما عادش ليهم حياة كل الخسائر ديت هنعمل بيها ايه كل الخسائر ديت التوصيه بتاعت حلقه الليله ان شاء الله باذن الله يا جماعه التوصيه ان احنا قبل كده قلت لكم هنعمل ورقه الذنوب والمعاصي او كشكول الذنوب والمعاصي وكلمتكم عنه هنتكلم عنه ان شاء الله في حلقه جايه تاني ولكن الوقت انا عايزك تعمل ورقه الخسائر انا عايزك تقعدي وتكتبي كل الخسائر اللي انت خسرتيها بسبب حياه المعصيه انا عايز نزيف الخسائر في حياتك يقف الدرس ده يا جماعه اللي هي... هينفذ الورقه دي وهيكتبها فعلا والله صدقوني يا جماعه هيبقى عنده حصانه ضد المعصيه لانه كل ما يجي يرجع هيبص في الورقه يا نهار ابيض انا هرجع لكل ده هرجع للعذاب النفسي اللي كنت عايش فيه هرجع للمواقف اللي المتني وحطمتني نفسيا هرجع لانتقام ربنا وعقوبات ربنا اللي نزلت عليا هرجع للسكك اللي كانت مقفوله كنت احط ايدي في الخضره تولع عبد الرحمن بن عوف اللي بيقول ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا لا في ناس تحط ايدها في الجرح يولع هرجع تاني مهدد هرجع تاني مرعوب هرجع تاني للاكتئاب هرجع تاني لسعار الشهوات هرجع تاني متعذب ومش طايق حاجه من الشهوات هرجع تاني في التعاسه اللي انا فيها كانما خر من السماء هو اللي هيسقط من برج 100 دور هيتحطم امال اللي خر من السماء يحصل له ايه هرجع تاني انسان محطم هرجع تاني شقاء وبؤس وشؤم على اهل بيتي وعلى الدنيا وعلى الارض وعلى المسلمين وعلى فلسطين هرجع تاني ضميري ان هرجع تاني كل ساعه بتعدي عليا من غير طاعه هتحسر عليها يوم القيامه هرجع تاني كل معصيه من معصيه مهدد بيها هرجع تاني ايه ولا إيه؟ هرجع تاني امسك سلوك الكهرباء الكهرباء العريانه تاني وحاسس ان انا ممكن اتحطم في اي لحظه هرجع تاني خايف من سوء الخاتمة هرجع تاني قلبي قاعد يسود ويسود ويسود بالنكت السوداء هرجع تاني لشبكة العنكبوت هرجع تاني مهدد ان انا افقد اصناف من نعيم الجنة تماما ما تنعمش بها في الجنة لان تنعمت بها بالحرام في الدنيا وما تبتش لحد امتى هفضل كده لحد امتى مش هقدر اتغير انا لازم اتغير انا لازم ابقى انسان جديد انا لازم سلسلة الخسائر اللي في حياتي دي تنتهي لازم تقف مع نفسك اكتبي ورقة الخسائر اكتبي ورقه الخسائر اللي ما افتكرش عناصر الخسائر اللي اتكلمنا عنها يجيب الدرس من على موقع Way to Allah من على موقع الطريق الى الله الله او من على موقع Islamway او من على اي موقع من مواقعنا المباركه ربنا يبارك فيها ويبدا يسمع تاني الخسائر كل كلمه قلتها هتفكرك ب 50 قصه في حياتك اكتبهم اكتب القصص دي اعمل ملف الخسائر اكتب كل مره دعيته ما استجبش ليك اكتبي كل مره كنت في ازمه وما لقيتيش ما لقيتيش فرج فيها الا بتيسير ربنا سبحانه وتعالى اكتب كل مره عوقبت بسبب معصيه اكتبي كل رساله جات لك فيها عقوبه معصيه الملف ده خطير الملف ده خطير اكتبه وصوروا اللي يكتبوا منكم يا جماعه وينجح ان يكتبوا فرقه وش وظهر كده بصوره كويسه يكتبوا ويصوروا ويوزعوا على كل اصحابه وتوزعوا على كل صحباتها ويوزعوا ويكتب افتكر انت خسرت ايه فواتير المعصيه نسميها فواتير المعصيه الفواتير خسائر المعصيه لحد امتى هيفضل نزيف الخسائر لحد امتى الورقه دي مهمه في حياتك ومهمه في حياتك مهمه قوي يا جماعه ان احنا نعرف مطرب واحد ضيع الدنيا قد ايه عاصي واحد دمرنا قد ايه متبرجه واحده ذلتنا لامريكا ولليهود قد ايه حفله واحده دمرت الايمان في قلوبنا قد ايه معصيه واحده عاصي واحد لا يا جماعه كفايه خسائر للمجتمع وللدنيا وللي فيها احنا رحمات على الدنيا مش خسائر على الدنيا هنعمل الورقه دي باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله يا جماعه واللي يعرف يعمل الورقه دي ورقه الفواتير او لحد امتى او خسائر المعصيه يعملها ويوزعها واللي يقدر يجيبها لي يجيبها لي ولو حتى من خلال موقع طريق الى الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على النبي محمد وجزاكم الله خير